أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله خير نبي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه المرسلين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى من تبعهم بخير وإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إخوة الإيمان والإسلام أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبلنا جميعا وأن يكتبنا عنده في هذا الشهر الكريم من عتقائه من النار ومن المقبولين وها هي العشر الأواخر قد أقبلت بما فيها من خيرات وما فيها من رحمات ها هي العشر الأواخر قد أقبلت وما فيها من ليالي القدر أسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغني وإياكم ليلة القدر ونسأله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا كما علمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ندعو الله تبارك وتعالى في هذه الليالي قائلا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم آمين يا رب العالمين أحباب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم هذا هو لقاؤنا العشرون بفضل الله تبارك وتعالى مع هذه السلسلة الميمونة المباركة سلسلة السنن الربانية في السيرة النبوية على صاحبها أفضل وأتم التسليم وهذا هو لقاؤنا الثالث مع سنة الله تبارك وتعالى في المكر والماكرين بعد أن تحدثنا في اللقاء السابق عن بعض العبر والسنن المستخلصة من غزوة بدر المباركة اليوم إن شاء الله بإذن الله سنكمل حديثنا عن سنة الله تبارك وتعالى في المكر والماكرين من خلال حديث القرآن الكريم ومن خلال سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وقد تكلمنا في اللقاء الثاني في سنة المكر والماكرين تكلمنا عن أنواع المكر من حيث طبيعته يعني الماكر ده ايه الأساليب اللي بيستخدمها حتى ينفذ مكره فقلنا أن من أنواع المكر السيء القتل والحبس والإبعاد وضربنا لذلك مثلا بما صنعه اليهود مع سيدنا عيسى عليه السلام وما صنعه كبراء قوم ثمود مع سيدنا صالح عليه السلام وما صنعه المشركون من كفار قريش مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما قال ربنا تبارك وتعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وقلنا أن إذا كان من أنواع المكر السيء القتل والحبس والإبعاد فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكر به المشركون كل أنواع المكر فما من نوع من أنواع المكر السيء إلا وابتلي به ووجه به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيضا من أنواع المكر السيء تحريش الناس على أذى الرسل وأتباعهم كبراء المشركين وصناديد الكفر في كل قوم من أقوام الرسل ممكن أنهم لا يواجهون الرسل مباشرة بالمكر أما يعملوا إيه؟ يزقوا أتباعهم يزقوا الأصاغر بتوعهم إن هم ينالوا من الرسول أو يؤذوا أي رسول من الرسل أو يؤذوا أي داعية من الدعاة عشان في الآخر يبقى إيه؟ يبقى الكبير يقول لك بعيد عن الصورة خليني أنا بعيد عن الصورة أزق الإيه؟ الأصاغر أزق الخدم بتوعي أزق من ينفذون لي الإيه؟ الأوامر إما عن طريق مثلا برنامج في الإعلام أو طريق عن, عن طريق مقال في صحيفة من الصحف وأنا بقى إيه؟ خارج أو بعيد عن الإيه؟ عن الصورة اللي هو تحريش الناس يعني إيه؟ يعني تحريك بعض الأتباع ليه؟ لأذية الرسل أو لأذية الدعاة والمصلحين والمصلحين الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى في كل عصر وفي كل حين ال ال هذا النوع من أنواع المكر استخدمه قوم نوح مع سيدنا نوح عليه السلام عندما حرشوا به الضعفاء من قومه فقال فقال الله تبارك وتعالى ومكروا مكرا كبارا وانظر كيف وصف الله تبارك وتعالى مكرهم بأنه مكر كبير كما قال الله تبارك وتعالى في سورة إبراهيم آه وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال يعني من شدة خبثهم من شدة كيدهم من شدة مكرهم تكاد الجبال أن تتحرك من أماكنها وتزول بسبب هذا المكر لكننا نقول إذا كانت الجبال تتحرك من أماكنها أو تزول بمكر الماكرين الفجار فإن الله تبارك وتعالى لا يضيع عباده الأبرار تزول الجبال ولا يزالون وتأتي الفتن ولا يفتنون لماذا؟ لأنهم في حضرة وفي عناية رب العالمين سبحانه وتعالى فقوم نوح قالوا ايه زي ما ربنا زي ما القران حكى عنهم في سوره نوح ومكروا مكرا كبارا وقالوا قالوا لمين قالوا لاتباعهم للاصاغر للضعفاء المستضعفين وقالوا لا تذرن الهتكم اوعوا تسيبوا الالهه بتاعتكم ابدا وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا دي اسماء الهه ولا يغوث ويعوق ونسر وقد اضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا فيأمرهم يأمروا أتباعهم إن هم يؤذوا سيدنا نوح وفي نفس الوقت إن هم ما يتخلوش عن آلهتهم وهذا من إيه من مكرهم كما قال القرطبي رحمه الله في تفسيره مكرهم أي تحريشهم سفهاءهم على قتل نوح عليه السلام ولكن الله نجاه من مكرهم وهذه سنة الله في الرسل إن مهما مكر بيهم وسنة الله في الدعاء مهما وجهت إليهم سهام المكر وسهام الغدر إلا أن الله تبارك وتعالى حكم وقدر أن العاقبة دائما وأبدا للمتقين طيب من أنواع المكر السيء أيضا صد الناس عن سبيل الحق يعني إيه الكبراء المجرمين في كل قوم في كل قوم ولما اقول في كل قوم دي يعني ايه يعني الى ان يرث الله الارض ومن عليها عشان نتكلم بصوره واقعيه تتماشى مع الاحداث التي نعيش فيها الكبراء من كل قوم هم في حد ذاتهم لم يهتدوا الى طريق الحق سبحانه وتعالى لكنهم لا يكتفون بذلك وانما يصدون الناس عن سبيل الله لذلك رب العالمين سبحانه وتعالى يحملهم الوزر الوزر والاثم مضاعف كما قال الله تبارك وتعالى وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون واحد يجي يعترض من الناس اللي هم بيخرفوا وما عندهمش فهم للغة القرآن وبديع القرآن يقول لك ازاي بقى القرآن كده متناقض مع بعضيه ليه يا عم الشيخ بتقول الكلام ده يقول لك الله ده القرآن قال ولا تزر وازرة وزر أخرى إزاي يجي في سورة العنكبوت يقول ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم إزاي يحملوا وزرهم وزر غيرهم في حين أن القرآن في مواضع أخرى يقول يقول إيه يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى نقول له ما هو أنت لو قرأت القرآن وعندك فهم واستيعاب للقرآن لعلمت أن هناك وزر اسمه وزر الضلال وهناك وزر اسمه وزر الإضلال فالكبراء والمجرمين في كل قوم اللي صدوا الناس عن سبيل الله هيتحملوا وزرين وزر الضلال ان هم ضلوا في انفسهم ووزر الاضلال ان هم اضلوا غيرهم وصرفوا الناس عن سواء السبيل يبقى لا تزر وازرة وزر أخرى حق مين في حق الإنسان اللي ارتكب المعصية ولم ينشرها ولم يجاهر بها ولم يغري بها أحدا من عباد الله ده يشيل وزر نفسه بس أما اللي عمل سيئة أو عمل معصية أو مكر بأحد من من الناس وبعدين ما اكتفاش بكده فبقى يروج باطله على الناس ويصد الناس عن سواء السبيل زي الناس اللي بتصنع الشائعات والناس اللي بتصنع الأفلام والمسلسلات والناس اللي بت بتجيب شبهات على الدين و... كل دول نقول لهم ربنا عافينا وإياكم هتشيل وزر الضلال ووزر الإضلال ولذلك قال الحبيب المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أوزارهم إيه شيء يبقى من أنواع المكر السيء صد الناس عن دعوة الحق ولذلك قال الله تبارك وتعالى بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل قال مجاهد عليه رحمة الله مكرهم بل زين الذين كفروا مكرهم كلمة مكرهم هنا معناها إيه جاءت في هذه الآية معناها إيه المكروهم أي ما هم عليه من الضلال والدعوة إليه آناء الليل وأطراف النهار يعني هم كانوا على ضلال فمكروهم خلاهم ما يكتفوش بهذا الضلال إنما كانوا يدعو إلى هذا المكر وإلى هذا الضلال آناء الليل وأطراف النهار وفي تفسير الألوسي عليه رحمة الله مكروهم أي كيدهم للإسلام بشركهم أو تمويههم الأباطيل يعني ما اكتفوش ان هم مشركين بالله كمان انما لا ده بقوا يروجوا الاباطيل على الناس ينشروا الخرافات بين ايه عباد الله سبحانه وتعالى وكما قال تعالى ايضا في انواع المكر السيء اللي هو صد الناس عن دعوه الحق قال وكذلك جعلنا في كل قريه اكابر مجرميها ليمكروا فيها قال ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى ليمكروا فيها المراد بالمكر ها هنا دعاؤهم إلى الضلالة يا سلام شو بيقول إيه ليمكروا فيها معناها إيه ابن كثير بيقول معناها إيه بيقول المراد بالمكر ها هنا دعاؤهم إلى الضلالة بزخرف من المقال والفعال يعمل لك كده الكلام بتاعه يحطه لك كده في قالب كده بليغ وديباجة حسنة ويخلي كده يستخدم لك الكلمات الرنانة اللي انت تسمعها كده وتكون متفرس فيها وعندك فطانة تسمع كده وتقول كلمة حق أريد بها باطل يعني زي ما الخوارج كده قالوا سيدنا علي حكمت الرجال في دين الله والله يقول إن الحكم إلا لله فعلا إن الحكم إلا لله لكن هم أرادوا من ورائها الباطل ولذلك رد عليهم سيدنا علي وقال لهم كلمة حق أريد بها باطل فهو أهل الباطل كده أهل المكر كده يجيب لك الكلام في قالب من البلاغة والإحسان والاستحسان وما إلى ذلك عشان يروج عليك باطله بزخرف من المقال والإيه والفعال قال مجاهد عليه رحمة الله وقد كان كفار مكة يجلسون على كل عقبة على كل جبل على كل هضبة على كل مورد من موارد الناس في الطرقات كانوا يجلسوا أربعة نفر من أعوانهم ينفرون الناس عن اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما فعل من قبلهم من الأمم السابقة بأنبيائهم كانوا بيقعدوا كده مجموعة من على كل طريق أو على كل شارع أو على كل صخرة يقعدوا أربعة من المشركين والناس جاية في موسم الحج من أقاصي الجزيرة العربية يمسكوا الناس ويقولوا لا تتبعوا محمد عندنا واحد مجنون وساحر وكذا وكذا وكذا اوعوا تسمعوه وهكذا وديت سنة متبعة في أعداء الرسل إن هم دايما وأبدا وفي, دعاء وفي أعداء الدعاء والمصلحين إن هم يروجوا الباطل ويصدوا الناس عن طريق الخير وعن طريق الحق إما بإثارة الشائعات حول الرسل أو حول الدعاة وإما بترويج الأباطيل على الناس طيب يبقى احنا كده اتكلمنا عن أنواع المكر السيء من حيث طبيعته المكر السيء بيكون بالقتل بالحبس بالإبعاد تمام بيكون بتحريش الناس على أذى الرسل وأتباعهم بيكون المكر السيء أيضا بسد بصد الناس عن دعوة الحق طيب طب ما هي أنواع المكر بالنسبة إلى من يوجه إليهم المكرين دول أهل المكر بيوجهوا المكر دوت لمين آه سؤال مهم جدا طب وحد الله وصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ناس وجه إليهم المكر رسل الله تبارك وتعالى وأتباعهم وذكرنا الآية من شوية اللي ربنا بيقول فيها وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وقلنا أقوال المفسرين في هذه الآية يبقى أول ناس وجهت إليهم سهام المكر هم الرسل وأتباع الرسل طيب تاني حد وجه أو يوجه إليه المكر المكر بالمستضعفين ويمكن في حق الماضية ذكرت قول الله تبارك وتعالى في حوار والله يا إخواننا يا ريت كلنا قدام يعني كلنا قدام هذا الحوار علشان ما حدش فينا في الآخرة يجيب اللوم على حد كل واحد بصير على نفسه وكل واحد بينه بين ايديه القرآن والسنة يدري ويعلم ما الذي سيصلحه وما الذي سيفسده ما الذي سيسعده وما الذي سيشقيه فارد نخلي بالنا من نفسنا ونسأل نفسنا دايما هل احنا على منهج الله وعلى هدي رسول الله ومقدار قربنا او بعدنا من ربنا ومن سيدنا النبي قد ايه علشان يوم القيامة مفيش حد هيقدر يرمي اللوم على حد ومحدش يوم القيامة هيقدر ان هو ينجو بفعلته لانه ليه عذر انه اتبع فلان او عل او علان المشركون كذلك والعاصون كذلك المشرك مش هيقدر يقول لربنا سبحانه وتعالى انا عبدت هذا من دونك فخذ لي حقي منه لا كان عقلك فين ايات ربنا سبحانه وتعالى في الكون وفي القرآن وفي السنة كل ده كل ده انت كنت في فين منه ولذلك الحوار اللي هقراه على مسمع حضراتكم ده لازم ننتبه ليه ونشوف قد ايه الكبراء الاشراف اللي اغروا الناس الاشراف يعني ايه اللي هم اشراف القوم يعني او علية القوم الصفوة المتميزة زي ما بيسموهم النخبة قد ايه تنصلوا وتبرأوا من الاتباع اللي كانوا ماشيين ورا منهم يا باشا ويا بيه وحلم سيادتك اوامر وحضرتك بس تقشر بس والكلام اللي هو الايه اللي انتوا عارفين يا ناس تسلقت تسلقت وعليت من جراء هذا النفاق والعياذ بالله تمام كده وموقف على الناحيه الثانيه موقف الضعفاء وقد عينوا العذاب خلاص مفيش مفر الشمس اقتربت من رؤوسهم ومنتظرين الانصراف الى النار لان بدت لهم صحائف اعمالهم فبيحاولوا يعملوا أي حاجة لعلهم يتخلصون بها وينجون بها من عذاب الله انسى انسى الكلام ده تماما تماما تماما تمام كده شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه وركز معايا واستحضر هذا المشهد لان نفس المشهد بقى نفس المشهد اهو هيتكرر معانا مع مين مع اي حد اتبع الشيطان وتنكب سواء السبيل ولم يط... ولم يتبع طريق رب العالمين هيحاول بقى مش هيعلق شماعته على الكبراء ولا على الناس اللي ضلوه لا هيروح بقى للمضل الأكبر اللي هو مين الشيطان برضه الشيطان هيتبرأ منه شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه في سورة سبأ قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين وقال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون استحضرت معايا المشهد ده الكبراء واقفين قدام الضعفاء اللي مكروا بيهم في الدنيا وسمعوا كلامهم ومشي ورا فرعون وجنوده وفرعون ديت يعني رمز لأي فرعون لأي حاكم ظالم زي ما ربنا قال عنه في سورة غافر فرعون قال لهم إيه ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد امشوا ورايا وانتوا تكسبوا فمشوا وراه فغرقوا راحوا في ستين داهية تاخد بالك معايا نفس النظام كل واحد يتبع أي واحد على غير هدى من الله وعلى غير هدى من سيد الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى يكويه بيه يوم القيامة قال تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة كلا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا قال تعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون انت ممكن تستغرب ايه رب العالمين سبحانه وتعالى يشبه من اتخذوا اندادا من دونه من عبدوا احدا من دونه يشبههم ببيت العنكبوت نعم هو بيت العنكبوت ضعيف يعني لا يعتمد عليه اقول لك معنويا ولا ماديا ماديا قال العلماء ان خيوط العنكبوت لو صنعت بطريقة معينة وجدلت لكونت خيوط اقوى من الصلب الله يبقى بيت العنكبوت قوي اهو الخيوط بتاعته قويه اهو ايوه قوي انما الضعف اللي في بيت العنكبوت في ضعف معنوي وخلل معنوي ليه لانه ثبت علميا ثبت ايه علميا ان انثى العنكبوت بعد ان تعاشر ذكر العنكبوت تجتمع عليه وتقتله يعني ايه بعد ما تاخد منه اللي هو اللقاح أو ما إلى ذلك وتنجب منه تجتمع عليه وتقتله فربنا سبحانه وتعالى حتى أشار لنا إن قال إيه مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت ها اتخذت اتخذت ديت المذكر بتاعها إيه اتخذا يبقى هنا ربنا جاب تاء التأنيس ليه عشان إثبات هذه الحقيقة العلمية اللي ظهرت بعد كده ما كناش عارفينها لكن هذا من إعجاز القرآن أن أنثى العنكبوت هي التي تبني بيتها وهي التي تغدر بزوجها فتقتله بعد أن يعاشرها فربنا سبحانه وتعالى شبه المشركين بإيه بإيه ببيت العنكبوت يفضل طول عمره يتملق لفلان ويعبد فلان ويتوسل بفلان ويوم القيامة فلان ده يهوى بايديه اللي يرميه في النار عاوز تشوف القران بيقول لك ايه شوف القران بيمثلك بالله عليك بيقول لك ايه الناس اللي قالوا عيسى ابن الله وقالوا ان الله ثالث ثلاثه وقالوا على سيدنا عيسى كلام حسبنا الله ونعم الوكيل شوف يوم القيامه اللي يحصل شوف يوم القيامه عشان تعرف وتذكر مشهد العنكبوت تذكر مشهد انثى العنكبوت اللي بعد ما خدت يعني خدت الراجل لحم ورمته عظم وقتلته وربنا شبه المشركين ببيت العنكبوت لهذا الضعف ولهذا الخلل فربنا سبحانه وتعالى شوف قال ايه مع سيدنا عيسى واذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك قدم هنا إيه العذاب إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم الله فإن وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ولا فإنك أنت الغفور الرحيم ها وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ولا الغفور الرحيم افتح المصحف وشوفه هتلاقيها العزيز الحكيم فكأن عيسى عليه السلام لم يطلب لهم الرحمة والمغفرة من الله ولذلك ختم الآية بإيه بصفتين تدلان على قوة الله وبطشه وبأسه على الكافرين كما قال ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين فقال له وإن, وإن تغفر لهم ودي مش أمنيتي يا رب إنك تغفر لهم بعد أن أشركوني معك في العبادة وبعد أن اتخذوني إلها من دونك وبعد أن جعلوا لك صاحبة وولدا أنا لا أتمنى يا رب إنك تغفر لهم إذا قال له وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم عرفت بقى يعني ايه الكلام ده يعني الناس اللي بتروح عند سيدنا الحسين وبيروحوا عند قبور الأولياء وده وده أهل البيت على رؤوسنا جميعا لكن لا يتوسل إلا بالله ولا يسأل غير الله ولا نعتقد الضر والنفع في أحد غير الله سبحانه وتعالى فيجي الحسين يوم القيامة برضه يشوف بقى الناس اللي ذبحت له والناس اللي نظرت له والناس اللي توسلت بيه والناس اللي سجدت قدامه والناس اللي اتمسحت بقبره يقول لي يا رب خد كل هذه الحثالة إلى النار يا رب شفت ربنا قال لك إيه مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن أضعف البيوت لبيت العنكبوت وختمت الآية بلفظ يدل على أن هذا الأمر لم يتكشف لمن نزل عليهم القرآن وإنما سيعلمونه بعد حين عندما تأتي الاكتشافات العلمية ويثبت علميا أن التي تبني بيت العنكبوت هي أنثى العنكبوت وأنها بعد أن تعاشره تغير عليه فتقتله وهذا خلل اجتماعي رهيب لذلك كان أضعف بيت بيت العنكبوت عرفت بقى كده شفت الكلام بقى بيقول إيه فأنا عاوزك تقف كده في مشهد المكر والمكرين دول تقف وتشوف الكبراء قالوا إيه والضعفاء قالوا إيه وتخليك مع نفسك طبعا مع نفسك على هدي الله وعلى هدي رسول الله لأن مفيش حد هيرحمك يوم القيامة إلا الله ولن تنجو من عقاب الله إلا بمحض فضل الله لا نبي هينفعك ولا ولي هينفعك إلا بإذن الله كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى قال تعالى يوم يومئذ لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له الرحمن ورضي له قولا فعلق أملك بالله سبحانه وتعالى علق أملك بالذي خلقك وسواك وصورك في أحسن صورة ورزقك هو ده الإله الواحد اللي هينفعك لكن تمشي له وتتبع لفلان وعلان وده يمكر بيك وده يمكر بيك وده يغريك وده يضلك وده يصرفك عن الصراط المستقيم وتيجي يوم القيامة بقى عاوز تنجو منهم لا يا عم ألم تسمع قول الله يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه يابا يقول أبوه يا ابني ده أنا اللي صرفت عليك وأنا اللي أنفقت عليك اديني حسنة أنجو بها من عذاب الله ابنه يقول له يا أبتي لقد صار ما ترى اليوم أنا أحوج إلى الحسنة منك تقول له أمه نفس الكلام فتخيل لما بقى الابن مش ينفع أمه ولا ينفع أبوه ولا ينفع أخوه ولا ينفع زوجته بل واجب علينا إيه لا ندع الفرصة لأحد أن يمكر بنا حتى لا نقف أمامه موقف الضعيف الذليل يوم القيامة زي ما الضعفاء قالوا في الآيات ديت لولا أنتم لكنا مؤمنين ردوا الكبراء عليهم قال لهم أنحن صدرناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم ده انتوا كنتوا منقوعين في مية كفر ده انتوا كنتوا الشرك كده بيسري في عروقكم زي الدم ولذلك ردوا عليهم قالوا ايه بل كنتم مجرمين ده انتم مجرمين ولاد مجرمين احنا اللي صدرناكم رد الضعفاء قالوا لهم يا ولاد الذين اكن النهارده قلنا الكلام ده بل مكر الليل والنهار الله فين يا عم مؤامرتكم محططه مع بعض فين يا عم لما دفعت لي عشان اكتب مقاله على شيخ عشان اسوق سمعته فين يا عم لما دفعت لي عشان اروح اقتل فلان فين يا عم لما عملت كذا عشان امكر بفلان قالوا لهم بل مكر الليل والنهار بالله عليك انت مستحضر المشهد وفين الكلام ده مش هنا مش في التكييف والاضاءات ولا ده هناك يؤتى يوم القيامة بجهنم لها سبعون ألف زمام على كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها استر يا رب والطف بنا يا رب ونجنا من عذابك يا رب هم؟ قال لهم بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا شفت إزاي ونجعله إيه أندادا روح يا ابني انت هو خد البركة من سيدك الشيخ وروح اتمسح في العيد بتاعه في الحديد بتاعه واسعى وطوف وهناك تلاقي البركات والرحمات واللي ما يزورش فلان هيحصل لا لا لا لا لا لا لا مش سمعت كلامه شيل على دماغك بقى مش سمعت كلام اهل الضلال واهل البدع و- و- وبعدت عن طريق اهل السنة واهل الجماعة شيل الربع على راسك وخليه خليه ينفعك يوم القيامة اه قال لهم بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ده أنتوا كنتوا بتفرقوا على كل واحد في ال- في الطريقة بكذا جنيه ولا مش عارف ايه وتجيبوا لنا لحمه وتجيبوا لنا فته وبتاع وكان تعملوا لنا موالد نسهلل فيها ونحشش فيها وتجيبوا لنا كل ما لذ وطاب المصاريف دي كلها ما عم- ما عملتوش فينا حاجه المصاريف دي كلها ما صدتوناش عن سواء السبيل اه كنا بنمكر بيكم قال لهم ايه بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعله أندادا شوف ربنا يقول إيه وأسروا الندامة لما رأوا العذاب عاينوا العذاب بأعينهم خلاص هيروحوا فين وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا شفت كلمة الأغلال دي الأغلال جمع غل والغل هو القيد كلبشات الأساور زي ما بيقولوا يلبسها كده عبد الكافر يوم القيامة ويجر بها إلى النار قال تعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما قال أحد السلف, السلف سائلا كيف يمشي يمشيهم على وجوههم هيمشي على وجهه ازاي في ناس كده برضو قاعدة تسمعني إيه، ازاي يمشي على ودنه يعني على على وشه هيبدل برموش عينيه لا فق- فرد عليه أحدهم قال الذي أمشاه على رجليه قادر على أن يمشيه على وجهه سمعت وعرفت وج- و- و- وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون فننتبه ولا نعطي الفرصة لأي أحد أن يمكر بنا ونحدد مسارنا مسارنا مع مين لأنك أنت مع من أحببت فإذا كنت مع قال الله وقال رسول الله بفهم صحابة رسول الله فثق بإذن الله عز وجل أنك من الناجين وأنك من الفالحين ومن الفائزين أما إذا ابتعدت عن هذا الطريق وسلكت طريق أهل البدع والأهواء فاعلم أنك هتو- هتقف هذا الموقف الذليل المهين أمام أهل البدع زعماء العصابة يوم القيامة ها نجونا اعملوا لنا أي حاجة ولا حد هيعبرك لكن لما تمشي على طريق سيدك النبي على هدي سيدك النبي حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم يا سلام يا سلام حاجة تانية بقى لأنه الوحيد الوحيد أو هو أول الخلق أول الخلق يؤذن له في الشفاعة يوم القيامة بعد ما الناس يروحوا لسيدنا آدم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى وسيدنا إبراهيم وكله لحد ما سيدنا عيسى يقول اذهبوا إلى محمد فيجي عند سيدنا يقول أنا لها أنا لها قال فأخر ساجدا تحت العرش ويفتح الله علي بمحامد لم يفتح علي بها قبل ذلك إلى أن يقول يا محمد صلى الله عليه وسلم ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى فذلك قول الله تبارك وتعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا يعني إيه هذا المقام يحمده عليه الأولون والآخرون لما تكون من أتباع سيدنا النبي وما تمشيش ورا الماكرين تيجي كده تشرب من إيد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تشرب من يده الشريفة شرب هنيئة لا تظمأ بعدها أبدا بخلاف الرجل اللي مشي وراء أهل المكر وراء أهل الأهواء وأهل البدع والخرافات والضلالات عاوز زي ما كان بيزيط كده في الموالد في الدنيا فعاوز برضه يروح يهيص ويزيط برضه في إيه في يوم القيامة لكن فين ده في فلتر في ملايكة واقفين شايفين مين اللي كان على هدي النبي ومين اللي ما كانش على هدي النبي مين كان مع أهل المكر ومين كان مع أهل الحق والإخلاص قال لك فيزاد بأناس من أمتي الملائكة توسع كده ناس من أمتي فأقول يا رب لأنه حريص حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم يا رب إنهم من أمتي لا أيوة كانت البطاقة مسلمين وكل حاجة إنهم ليسوا من أمتك إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك حتى سيدنا النبي هيتخلص ويتبرأ منك قال فأقول سحقا سحقا بعدا بعدا حدد بقى طريقك كده ونتقي الله في أنفسنا ونلتزم طريق أهل السنة طريق القرآن والسنة بفهم سلف الأمة طيب عرفنا كده المكر بالنسبة إلى, موجه إلى من يوجه إليهم المكر بالرسل وأتباعهم والمكر بالضعفاء وإضلالهم عن سواء السبيل طيب السؤال بقى يطرح نفسه علينا دلوقتي ما هو عقاب أهل المكر السيء ما هو عقاب أهل المكر السيء أقول لك وبشرك وربنا سبحانه وتعالى أولا لا يجعلنا من الماكرين وأسأله سبحانه أن يمكر لنا وأن لا يمكر بنا وأن يجافي ويباعد بيننا بين المكر وأهله أن يباعد بيننا وبين المكر وأهله بقول لك وبقول لنفسي الماكرون لا يفلتون أبدا من عذاب الله في الدنيا ولا في الآخرة نعم بقول لك الماكرون لا يفلتون من عذاب الله في الدنيا ولا في الآخرة قال تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون قال تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله شفت عقابهم كشكله إيه ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا يبقى من أول أول عقاب لأهل المكر إن هم ليسوا في مأمن من عذاب الله وإن كل خطة بيدبروها وكل مكر بيمكروه راجع إليهم راجع إيه؟ إليهم في الدنيا والآخرة ولذلك ولذلك واحد ممكن يجي يسأل سؤال دلوقتي يقول لك الله ده فلان ها مكر بفلان عشان يرفضه من الشغل عشان ينقله عشان يعمل في أي أذى وشفنا بعنينا إن فلان تمكن من أذية فلان فعلا فكيف بقى نوفق هذا الكلام مع قول الله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله أقول لك أنت كده تمام ومفتح ومصحصح معايا عارف ليه؟ لأن الإمام الرازي في تفسيره مفاتيح الغيب تساءل هذا السؤال قال إيه؟ قال آآ آآ كثيرا ما نرى أن الماكر يمكر ويغلب بمكره السيء يعني بنشوف المكرين فعلا ممكن يوصل بمكره ده لأذية أي أحد من الخلق قال الإمام الرازي بعد أن أورد هذا السؤال قال والجواب من وجهين هنجيب على السؤال ده بإيه من وجهين الوجه الأول أن المكر المذكور في هذه الآية هو المكر الذي مكره كفار مكة برسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حاق بهم مكرهم فعلا فقتلوا يوم غزوة إيه بدر هنقول له هنرد على الوجه ده إن الآية وإن كانت في المشركين إلا أنها عامة لأن العبرة بعموم اللفظ وليست بخصوص السبب شوف بقى الجواب التمام قال لك الوجه الثاني ايه ان نقول ان المكر السيء عام تمام كده وهو الاصح فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المكر وفي الخبر عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا تمكروا ها لا تمكروا ولا تعينوا ماكرا فإن الله يقول ولا يحق المكر السيء إلا بأهله إلا أن الأمور بعواقبها ومن مكر به غيره ونفذ فيه المكر عاجلا في الظاهر ففي الحقيقة هو الفائز اوعى تفكر الإنسان اللي, اللي اتمكر بيه واتنقل أو اترفد أو اتقطعت لقمة عيش ولا ولا اوعى تفكر ان هو الخاسر لا الخاسر على وجه الحقيقة مين الماكر أما اللي تنفذ فيه المكر ده فإن الله سبحانه وتعالى سيجلب له حقه وسيعطيه رزقه لأن الله تبارك وتعالى علمنا أن أن العبرة بالخواتيم خلاص قال لك الماكر هو الهالك وذلك مثل ايه زي ما انت بتشوف واحد كافر وواحد مسلم الكافر متنعم في الدنيا تمام والمسلم طلعان عينيه في اكل العيش النبي علمنا كده قال الدنيا الدنيا جنة الكافر والقبر ايه والقبر سجنه والنار ايه مثواه والمسلم قال والدنيا سجن المؤمن والقبر حصنه والجنة ايه مأواه فقال لك بقى عشان نختم قال ويبين هذا المعنى قول الله فهل ينظرون إلا سنة الأولين يعني إذا كان لمكرهم في الحال رواج فالعاقبة للتقوى والأمور بخواتيمها فيهلكون أي أهل المكر كما هلك الأولون إن شاء الله بإذن الله متواصلين مع سنة الله عز وجل في المكر والماكرين إلى ذلك الحين أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم
هذه الدروس عن الحبيب وصحبه وصحبه نور لمن ضل الطريق فيهتدي فيهتدي فالخير كل الخير جاء بوحيه محمد من غيره لنا أسوة به نقتدي محمد في قوله أو فعله في صمته أو سمته فخر لكل موحد فسواه يؤخذ أو يرد كلامه كلامه من مثلنا إن سرنا خلف محمد